بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين ناخد شوية تأملات بعنوان بولس أبو الرمزية أو أبو الرمز بمعنى إيه الكتاب المقدس مليان رموز لكن أكتر واحد استفاض في شرح بعض الأسرار والرموز كان بولس الرسول بحكم عمقه وارتباطه بالمسيح والاستنارة اللي خدها ووعيه بالعهد القديم ربنا كان بيكشف له أسرار كتيرة هناخد منها كم مثل عشان نشوف ال ال ازاي بيدخل في النص ويجيب من جوه فنفتح غلطي أربعة ونشوف حكاية بسيطة من حكايات العهد القديم ازاي أراها بولس وطلع منها معاني للعهد الجديد معاني روحية صرف غلطية أربعة واحد وعشرين احنا اتفقنا ان غلطية دي واحدة من الرسائل اللي بيرد فيها على أصحاب فكرة التهود اللي عاوزين كانوا يرجعوا المسيحية يهودية أو يأسسوا فكرة ضرورة الختان والناموس لخلاص الإنسان واتفقنا أن بولس كان يعني زعيم المناهضين ضد الحركة دي لغاية ما اتفق مع الأباء الرسل ورفضوا الفكرة إنما الفكرة فضلت تنتشر فاضطر يبعت رسائل عشان يعدل دماغ الناس ويصلحها فهنا كان بيكلم ناس اتأثروا بالفكرة اتأثروا يعني ايه يعني رجعوا تاني يبقوا شوية يهود او رجعوا يحسوا بتميزهم كيهود او رجعوا يقولوا لا الناموس ضرورة الناموس هنا مش مقصود بيه وصايا موسى ما احنا طبعا لا تزني لا تسرق لا تقتل دي تبعنا برضه انما مقصود بها الاغتسالات والتطهيرات والذبايح الحيوانية كل ده طبعا بطل عندنا فهم كانوا عاوزين يرجعوا الحاجات فشوفوا بقى هيغلبهم بأنهي حجة يقول ايه قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس بيخاطب الجماعة دول اللي عاوزين يرجعوا للناموس ألستم تسمعون الناموس تعالوا نرجع يعني للناموس ونشوف بيقول ايه فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من الحر حكاية عهد قديم كلنا عارفينها دي أبونا إبراهيم كان له ولدين فاكرين الحكاية إسماعيل وإسحاق إسماعيل جه غلطة جه بسبب زن صار على أبونا إبراهيم لما استعوقت ربنا ربنا قال هنجيب هجيب لكم نسل وفاتت سنين عشرين تلاتين سنة فهي بقى زنت قالت له لا نجيب عيل بأي طريقة مش معقول هنقعد كده نمشي من غير ما يبقى معانا عيل خد هاجر وهات لي منها عيل ما كانش ده رأي ربنا ولا نظام ربنا ولا وعد ربنا ربنا وعدهم بنسل منهم فعشان كده أصبح في ابن الجارية بقى اسمه كده إسماعيل وبعد سنين حوالي 14 سنة سارة حبلت كانت 90 سنة وكان هو 100 سنة فبقى في اسحاق وفاكرين بعد كده القصة اللي حصلت لما اسحاق كبر بقى سنتين كده اسماعيل احتقره سارة طبعا كأم بقى صعب عليها واشتغلت شغل بقى الستات التمام قالت له اطرد الجارية هي وابنها ما يورثوش مع ابني ابونا ابراهيم صعب عليه يعني مش انت صاحبة الرأي وصاحبة المشروع من الاول مش ده ابني برضه قالت له لا راح لربنا قام ربنا قال له اسمع كلام سارة قال له ماشي ماشي كلام سارة لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر ده ربنا بقى ليه قال له معلش اسمع كلامها عشان انا ليا رأيي في الحتة دي انما ما تخافش على ابنك اسماعيل هيمشي في الدنيا وهيملك في الدنيا انما ما يورثش الورث اللي انا عاوزه ما يتحسبش في الورث بتاع ابونا ابراهيم لانه ليس ابن الحرة وليس ابن الموعد خلي بالكم هي قصة انما شوفوا بولس بقى هيترجمها ازاي شوفوا الرمز هنا انتوا فاهمين القصة طبعا وحافظينها تعالوا نشوف بولس قراها ازاي إنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من الحر ولكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد يعني إيه ولد حسب الجسد يعني فكرة جسدية بحتة فكرة أرضية فكرة سارة لما ضعف إيمانها شغل بشر مش شغل ربنا ولد حسب الجسد يعني لا في وعد ولا في سؤال لربنا ولا في مشورة ولا حاجة ده شغل بشر أما الذي من الحرة اسحاق جه ازاي ده مش شغل بشر لأنه سارة ساعتها ما كانتش تنفع تجيب عيال مش كده وده اللي قاله بولس في حتة تاني قال ساعتها رحم سارة ميت فإسحاق ولد من ممات ولد من رحم ميت إسحاق ده اتولد كأنه طلع من قبر فكانت معجزة طبعا بكل المقاييس فهنا التاني بالموعد يعني ايه لأن ربنا مدي كلمة مدي وعد إسحاق اتولد ابن الوعد ابن الموعد وكل ذلك رمز اهو بقى بولس بيقول انتوا ما تاخدوش القصة دي على انها قصة تاريخية فات عليها 2000 سنة قبل بولس انما لا ده ليها معنى مهم جدا ده ابونا ابراهيم ده اصله ده شخصية خطيرة جدا في الكتاب مهم جدا المسيح ابن ابراهيم في علاقة قوية بينهم فشوف بقى بولس هيقول لنا ايه حكاية الرمز هنا يقول ايه لأن هاتين هاتين مثنى مؤنث ها مثنى يبقى عايد على مين على سارة وهاجر مش على اسحاق واسماعيل لأن هاتين الستتين دول الستتين بتوع إبراهيم هما العهدان عهدان اللي هما ايه عهد قديم وعهد جديد لا اشرح لنا بقى ايه اللي جاب سارة وهاجر في العهدين أحدهما من جبل سيناء العهد القديم أساسه وقفة سيناء جبل سيناء ليه؟ يوم ما استلموا اليهود الشريعة كانوا عند جبل سيناء لغاية دلوقتي بنروح نزوره جبل موسى يوم ما ربنا نزل على الجبل وحصل رعود وبروق وزلازل والناس استلمت كلمة ربنا في العهد القديم ده كان يوم العهد يوم العهد يعني ده أخطر يوم في حياة اليهود لذلك لغايه دلوقتي عندهم عيد في اليوم ده فقال العهد القديم خرج من جبل سينا ايوه ايه العلاقه انت قلت هاجر تطلع عهد قديم يعني ليه فيقول بصوا من جبل سينا الوالد للعبوديه يعني من ساعتها واليهود عبيد هم خدوا العهد مع ربنا انما عاشوا كعبيد الذي هو هاجر ما انت بتلبسها تلبيس ولا ايه فهمنا يعني ايه عهد قديم وسينا وهاجر حاجة واحدة يقول لأن هاجر هي جبل سيناء في العربية اه لا ده في شغل هنا بقى كلمة هاجر في بعض في اللغة تساوي سينا في لغتهم ساعتها فأتاري هاجر رمز لسينا وسينا رمز الايه للعهد القديم والعهد القديم رمز للايه للعبودية لشغل الجارية واضحة الفكرة تاني هاجر تساوي سينا في اللغة سينا ايه علاقتها بالموضوع جبل سينا هو مكان العهد القديم مكان ما ربنا قطع العهد مع اليهود بت... اليهود عبارة عن ايه عبارة عن عبيد عبيد لله وعبيد للبشر كمان بعد كده اتذلوا واضحه فهنا عهد قديم عبيد سينا أصل القصة واحدة اسمها هاجر عبدة جارية إنما جابت عيل لإبراهيم يعني في عهد في الموضوع لأن هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة يعني إيه اليهود ساعتها كانوا إيه عايشين في أورشليم لسه ما كانتش خربت أورشليم فبيقول هاجر دي يقابلها النهاردة الجماعة اليهود اللي عايشين وقت بولس اللي هم في أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع جميع بنيها في الوقت ده كانوا اليهود إيه عبيد للرومان خلي بالكم في الوقت ده كانوا عبيد للرومان وفي معنى آخر عبيد للخطية ماشي يبقى تاني ربط ربط غريبة عميقة بين هاجر الجارية اللي قطع معاها عهد لأنها جابت ابن لإبراهيم وهاجر طلعت تمثل جبل سينا يعني تمثل اليهود يعني تمثل العهد القديم يعني تمثل حياة العبيد يعني تمثل اليهود المعاصرين لغاية بولس لأن كل دول عبارة عن شوية عبيد مستعبدين وأما أورشليم العليا في أورشليم تانية آه برضو ده رمز خلي بالكم هو بيتكلم على أورشليم الأرضية وقال دي خلاص المسيح لعنها دي دي مستعبدة دي مش بتاعتنا دي سيبوها الهاجر أما أورشليم العليا اللي هي السما بقى اللي هي الكنيسة المنتصرة التي هي أمنا جميعا إحنا بقى كمؤمنين كمسيحيين فهي حرة إشارة لمين بقى في الرمز سارة سارة الحرة مرات إبراهيم من الأول مش داخلة غلط مراته بجد لأنه مكتوب هيجيب دليل تاني من العهد القديم افرحي أيتها العاقر التي لم تلد العاقر كانت سارة جالها يوم تسمع وتقول افرحي أيتها العاقر التي لم تلد اهتفي واصرخي دي بقى جو العهد الجديد جو الكنيسة المنتصرة أيتها التي لم تتمخض يعني اللي عمرها لغاية 90 سنة ما جربت يعني إيه مخاض الولادة يعني فإن أولاد الموحشة الموحشة يعني إيه المهجورة اللي ما بتطلعش عيال ما هو كانوا زمان تفكيرهم كده واحدة تجيب عيال واحدة ما تجيبش فاللي ما بتجيبش يسموها الموحشة يعني إيه مهجورة أكثر من التي لها زوج إيه رأيكم بقى إن هذه الموحشة صارت ينبوع أولاد أكثر من أي حد أما نحن فهمنا بقى تاني يا بولس أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الوعد يعني إيه بصوا يا جماعة العهد القديم مبني على نظام جسداني الناموس عبارة عن إيه اغتسالات جسدية وتطهيرات والتزامات كلها حكاية حسب الجسد مش كده وصلت اليهود لإيه ولا حاجة حاولوا يلتزموا بكل الفرائض دي والتدقيقات والتحذيرات إنما هل منهم أحد تبرر ليس بار ليس ولا واحد ده نظام العبودية الأول حسب الجسد تشير إليه هاجر العبدة اللي جابت عيل بس مش مش هو التارجت عند ربنا عاوز يقول ان اليهود واليهودية ما كانتش اخر المطاف ده ده في السك انما لسه صاحب الوعد لسه ابن الموعد اللي وعد بيه ربنا لسه اليهود شايفين ان هم اخر حاجة واهم حاجة قال لهم لا انتوا زي اسماعيل بتاع هاجر ده حاجة دخلت كده في السكة انما الحكاية جسدية ارضية فيها عبادة فيها عبودية انما احنا قدامنا لسه قدامنا وعد ربنا وعد بخلاص وعد بأبدية وعد بحرية مين اللي خد الوعد ابن الوعد اسحاق اسحاق ده اتولد بقى متأخر خلي بالكوا اسحاق جه بعد اسماعيل اسحاق جه بوعد اسماعيل جه شغل بشر فاهمين الفكرة اذا اليهود يحاولوا يبرروا نفسهم بمجهودهم دي ده نظام الفكر اليهودي الفكر اليهودي عبارة عن محاولات من الإنسان لتبريء وتبرير نفسه أمام الله بحفظ السبت وبالتطهيرات وبالذبايح ماشي إنما في ال... هيفضلوا برضه عبيد أوكي إنما اسحاق جه سهل جيب وعد جيب معجزة جيب بدون تعب فبيقول نحن أيها الإخوة إحنا بقى كمسيحيين فنظير إسحاق أولاد الموعد فاهمين المعنى إحنا تبع إسحاق اللي جه هدية حتى لو جه متأخر جيب وعد عشان من زمان قوي ربنا قال لأبونا إبراهيم في نسلك يا إبراهيم تتبارك كل أمم الأرض فجابوا إسماعيل طلع مش هو ده النسل اللي فيه البركة فاهمين الفكرة فربنا قال له لا أنا ما اتفقتش معاك على إسماعيل إسماعيل ده شغلكم مع بعض أنا اتفقت اللي أنا هجيبهولك من إيدي هيبقى فيه كل البركة هو ده اللي فيه الوعد إشارة للمسيح طبعا اللي جبنا أبونا إبراهيم ولكن خلي بالكم في الوقت ده اليهود كانوا بيضطهدوا المسيحيين فيبقى اسماعيل أقوى من إسحاق في الزمن بتاع بولس مش كده ولغاية النهارده اليهود بيفتروا على المسيحيين في العالم فبيقول وانتم مستغربين ليه ان اليهود ي- ي- يضيقوا على المسيحيين كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا مش كان إسماعيل بيضطهد إسحاق الصغير وبيستهتر بيه وده اللي غاز أمه سارة ما ده حصل في القصة إن إسماعيل كان يحتقر إسحاق لأنه أخو الصغير فقال هتفضل القاعدة أولاد إسماعيل يضطهدوا أولاد إسحاق إنما الوعد رايح لمين؟ لأولاد إسحاق ماشي؟ فبيقول حينئذ الذي ولد حسب الجسد يؤكد على فكرة إسماعيل يضطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا ولكن, ولكن ماذا يقول الكتاب أهم بقى قاعدة اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة ده ربنا بقى ده مش كلام سارة ده لما أبونا إبراهيم راح ل- لربنا زعلان إن سارة طلبت كده قال له اعمل كده ده نظام ربنا بقى لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر الكلام هنا بقى بالرمز يعني إيه يعني لا يرث أولاد اليهود مع أولاد المسيح خلاص لا يرث أولاد الناموس مع أولاد النعمة فاهمين المعنى؟ لا يرث أولاد الختان مع أولاد المعمودية لا فيش نصيب إسماعيل ياخد حقه في الدنيا لما إسحاق عينه على السماء عينه على الورث الحقيقي اللي وعد بيه ربنا أبونا إبراهيم من الأول إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بيقول بقى للمؤمنين والمسيحيين كلهم إحنا يا إخواننا ما إحناش ولاد جارية بل أولاد الحر بالنسبة لهم كانت خناقة يهود مع مسيحيين تسلط اليهود على المسيحيين شطارة اليهود أكتر من المسيحيين الأوائل آه، حرفية اليهود اللي حسب الجسد قدام روحانية المسيحيين الأوائل إنما في الآخر لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر وإحنا كمان هتفضل القاعدة كده إحنا ولاد الوعد ولاد الحرة كنيستنا حرة حتى تلاحظوا كده عبادتنا فيها حرية مش كده سموها حرية مجد أولاد الله لسه بتكلم مع واحدة سابت المسيح وبقول لها كده إنه تحبي تبقي عبدة ولا ابنة وهي بتقاوح تقول لي لا عبد عبد الرب قلت لها طب بالذمة ابن ولا عبد أحسن لما أنا أعرض عليك تبقي ابن مش أحسن ما تبقي عبد هي مستكترة لأن هم قالوا لها ما ينفعش قلت لها إذا كان ينفع هو ربنا اللي قال مش أنا اللي قلت ليه تختاري تبقي عبدة وعندك فرصة تبقي ابنة احنا متمتعين بأولاد الحرة يعني احنا أولاد إبراهيم إلى الأبد إنما إسماعيل خد حقه في الدنيا وبعد عن أبونا إبراهيم وتاريخيا الكلام ده مظبوط وسيظل أولاد الجسد يضطهدون أولاد الروح وسيظل إسماعيل يضطهد إسحاق سيظل إنما الوعد قائم لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر نظل إحنا برضو أولاد الحرة أولاد الموعد لأن المسيح ادانا وعد فحررنا من حتة الجسد نبص شوفوا طبعا كل ده رمز ازاي بولس بقى ربط الرابطة الجميلة دي ده بولس بقى نشوف رابطة تاني حلوة في عبرانيين سبعة عبرانيين سبعة حطوا كده ايديكم عليها ونرجع لتكوين 14 الأول عشان أقول لكم هو هيتكلم عن أنهي حكاية ما هو ده برضو علامة عهد قديم تكوين 14 17 القصة كانت إيه؟ ساعتها لوط كان ساب أبونا إبراهيم وراح سكن في سدوم وعمور وطبعا خسر كتير قوي بالحركة دي وهاجت الملوك على بعض وكسروا سدوم وعمورة وخدوا الناس سبايا أسرة وسمع أبونا إبراهيم إن لوط ابن أخوه أسر مع الأسرة وإن البلاد راحت في حرب لم الشبان بتوعه أبونا إبراهيم لوحده 318 راعي معاه كلهم رعاة أغنام وطلع عشان يجيب ابن أخوه يعني هيحارب ملوك ملوك بس هو لوحده بس برجالته وبعدين انتصر عليهم انتصر على الملوك اللي خدوا السبايا ورجع السبايا ومنهم لوط ومنهم ملك سدوم نفسه سدوم طبعا رمز للشر دايما فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كثرة كدر العومر المنطقة اللي فيها والملوك الذين معه إلى عمق شوي الذي هو عمق الملك دي المناطق اللي كان فيها المعركة فملك سدوم طلع يحتفل بابونا إبراهيم إنما ملك سدوم أبونا إبراهيم ما ما يعني ما بصلوش لأنه ده راجل شرير رمز للشر وهنا نفاجأ باسم أول مرة يظهر ثم يختفي في التاريخ ملك تاني ظهر في الوقت ده وهم راجعين من الحرب وملكي صادق ملك شاليم اللي هي بقت أور شاليم بعد كده أور يعني مدينة شاليم يعني سلام فملكي صادق ملك سلام ملك منطقة شاليم كانت في المنطقة دي لسه كانت لسه ما اتعمرتش أورشليم زمان قوي ده الكلام ده 2000 سنة قبل المسيح احنا في حياة أبونا إبراهيم أخرج خبزا وخمرا بيعمل حفلة بقى لأن أبونا إبراهيم انتصر على الملوك ورجع السبايا فجه ملك ما كانش دخل المعركة فجأة كده اسمه ملكي صادق ملكي صادق يعني ملك البر وهو ملك مدينة شاليم يبقى ملك السلام أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي دي مفاجأة تاني مفاجأة ليه في الوقت ده ما كانش في حد اسمه كاهن لله لم يوجد عبادة لله حتى هذا الوقت الوحيد اللي يعرف ربنا أبونا إبراهيم الدنيا كلها وثنية فيبقى في كاهن لله إيه اللغز ده من أين جه كهنوته وإيه أصل كهنوته وكمان مش بس كاهن كاهن وملك ايه ده يعني ملك ويجمع ايضا الكهنوت وباركه مين بارك مين ملك صادق بارك ابونا ابراهيم قبلها باصحاحين تسمعوا في ابراهيم كلام ما تقالش لحد قال له يا ابونا ابراهيم ستكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنه وفيك تتبارك كل امم الارض يعني ابونا ابراهيم مخزن البركه مخزن البركة لدرجة أي حد فينا يسيب الدنيا يبقى عينه على حضن أبونا إبراهيم كل أمله يوصل يسلم على أبونا إبراهيم يبقى دخل على طول على الفردوس باب السماء واقف عليه أبونا إبراهيم أبو البركة أبو البركة ياخد بركة مين ده اللي هيباركه هو في حد في الدنيا عدل في الوقت ده ده أبونا إبراهيم أبو كل البركات فيقول إن ملكي صادق بارك هذا الشخص بارك إبراهيم وقال مبارك إبراهام من الله العلي يعني أنت مبارك يا إبراهيم من ربنا مالك السماوات والأرض ومبارك الله العلي مبارك الله يعني إيه نشكر ربنا الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه إبراهيم عشرا من كل شيء ده الأول مرة نسمع عن حكاية العشور برضه بمنتهى البساطة والتلقائية أبونا إبراهيم ده أصله يعني الخط مفتوح مع السماء بيفهمها لوحده كده ساذج جدا وبسيط جدا انما كل الانجيل جواه من قبل ما الانجيل يتكتب فلقى ان ابونا بر... ان ملك صادق ده ملك وكاهن وحط ايده على راسه فقال له طب استنى نديك العشور خد العشور ملكي صادق وبعدين جه بقى التاني التاني اللي هو ايه الملك الاخر الملك الاخر ده ده ملك سدوم سدوم وعمورة وسط الفساد في الدنيا اللي هو الشيطان بقى فملك سدوم جه يعرض على ابونا ابراهيم برضه التاني احتفى بيه فملك سدوم هو اللي المفروض يحتفي بيه لانه كان اسير فجه يقول له ايه ملك جاء ملك قال ملك سدوم لابرام اعطيني النفوس خلي بالكم شوفوا الشيطان دايما لغه كده اديني الناس وخد الفلوس الشيطان يقول كده قال للمسيح كده فاكرينها أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي هديك الدنيا اديني الناس قال له الناس ده أنا جاي عشان الناس خلي لك أنت الدنيا تخرب أنت وهي إنما أنا جاي عشان الناس فهنا ملك سدوم قال لي اديني النفوس يا ابونا ابراهيم وخد الاملاك حقك عشان انت انتصرت واما الاملاك فخذها لنفسك كان لسه سايب مين كان لسه سايب ملكي صادق فبص له كده باحتقار من فوق لتحت وقال له كلمة جميلة قوي قال له قال ابراهيم لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماوات والأرض لسه كنت عامل إيدي كده بكلم ربنا وقدامي ملكي صادق ممثل الله الملك والكاهن اللغز كنت لسه واقف أنا واقف قدام ممثل الله وبرفع إيدي لربنا تيجي أنت تحط شلن في إيدي هشحت منك انت بتاع سدوم قال له انا رفعت يدي للرب الاله العلي مالك السماوات والارض لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك ده اكيد ابونا ابراهيم فهم ان ده الشيطان قال له ما المسش حاجه من حاجتك ابدا خدش حاجه منك ابدا يا بتاع سدوم فلا تقول انا اغنيت ابرام لحسن ايه تكسر عيني وتقول انا اللي خليت ابونا ابراهيم غني واخدين بالكم الفكرة ملكي صادق وملك سدوم قدام بعض وابونا ابراهيم في النص خد بركة ملكي صادق قدم العشور أم ملكي صادق عمل له احتفال خبز وخمر واختفى ملك سدوم جه عرض الفلوس قال له ما خدش من ايدك حاجة انا كنت لسه رفع ايديا قدام ملك صادق اللي يقف قدام ملك سلام ملك صادق هيتعامل مع ملك سدوم نرجع لبولس انتوا فهمتوها بس شوفوا بولس صراحة ازاي بقى لأن ملكي صادق عبرانيين سبعة هو ملك هذا ملك سليم سليم أو شليم في العبري السين والشين زي بعض ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك بالسين كثرة يعني كسرهم يعني وباركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء المترجم شوفوا أبونا إبراهيم عشان يعرف لغات دايما يمشي ورا الاسم فطلع هاجر وسينا يكور وطلع ملك صادق هيقول اهو المترجم أولا ملك البر فين في الترجمة ساعات يقول لك الاسم ده يعني كذا أو كذا المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام ده اسم طبعا ما يجيش على أي حد يطلع ملك البر وملك السلام بلا أب بلا أم بلا ناس ده هنا بقى ده تعليق بولس الرسول يعني إيه لا سمعنا له على أب ولا سمعنا له عن أم ولا سمعنا له عن نسب إيه حكاية النسب اي كهنوت يهودي كان له نسب يعني ايه ما ينفعش يبقى واحد كاهن الا لما يكون أب ابوه جده لازم يبقى له نسب في الكهنوت لان الكهنوت الهاروني او الكهنوت اللاوي او الكهنوت اليهودي داخل سبط واحد كاهن ابن كاهن ده النظام عشان كده احنا الكاهن لما يجي يبص قدام ايقونة يوحنا المعمدان يقول له السلام للكاهن ابن الكاهن يقول له كده واحنا بنبخر ليوحنا المعمدان السلام ليوحنا بن زكريا الكاهن ابن الكاهن لأن يوحنا عمد المسيح بس يعتبر دخل في كهنوت العهد الجديد لأنه عمد المسيح فهنا بيقول إيه ده بقى لا عرفنا له أصل ولا فصل ولا عرفنا له علاقة بالكهنوت اليهودي ما الكهنوت اليهودي فين ما كانش فيه كهنوت خالص لسه لا بداية أيام له ما عرفناش أوله ولا نهاية حياة يعني ولا عرفنا مات ده ولا ما ماتش الشخص ده بل هو مشبه اهو الرمز هنا بابن الله قال يعني كل ده فهمتوها ولا لا هذا الرجل اللغز اللي يبارك ابونا ابراهيم اللي اسمه ملك البر وملك السلام اللي يقبل العشور في ايديه ده ده يبقى ايه ده مشبه بابن الله طبعا ده ده مشبه بالمسيح هذا يبقى كاهنا إلى الأبد لا استنى جبتها منين دي بقى ما تقالتش ما تقالتش شوفوا بقى أستاذ العهد القديم يقول لا اتقالت اتقالت ليه ما احنا لسه قارين تكوين 14 ما لقيناش انه يبقى إلى الأبد قال لا ما هي ما جاتش في تكوين 14 جت في مزمور 110 ما هو أستاذ عهد أبيه فيقول لا هي فصل ألف فصل ألف سنة بس بينهم إنما نسمع داود وهو بيغني للمسيح يقول له كلمة غريبة جدا مزمور 110 عدد أربعة أقسم الرب ولن يندم أقسم دي تعرف إن الدنيا كلها تقف على رجل شوف لما ربنا يحلف يعني يعني خبر خطير جدا يعني بيقولها حاجة بانفعال بقى حقيقة عبر الأجيال أقسم الرب ولن يندم أنت هو الكاهن إلى الأبد يبقى يبقى بولس مش بيألف هي ما جاتش إلى الأبد في التكوين بس جت هنا في كلام داوود على رتبة ملكي صادق يبقى ملكي صادق كهنوته أبدي فاهمين؟ يعني يظل كاهن أي كهان تاني له عمر يستلم اللي بعده إنما ده كاهن ملوش عمر عمره مفتوح كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق نرجع تاني للعبرانيين نشوف قال فيها إيه بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم يعني الراجل ده عظيم قوي لدرجة أبونا إبراهيم بقى يعشر الغنايم كل الغنايم بقى يطلع عشورها ويحط في إيدين هذا الكاهن ملكي صادق أما الذين هم من بني لاوي مين يعرف لاوي ده أبو مين أبو لاوي يعقوب أبو يعقوب اسحاق أبو اسحاق يبقى لاوي إيه علاقته بإبراهيم أبونا إبراهيم جد لاوي أصل الكهنوت اليهودي ابتدى عند لاوي الكهنوت اليهودي كله بدأ بهارون الكاهن من سبط لاوي يعني أبونا إبراهيم جد الكهنوت اليهودي واخدين بالكم يبقى ملكي صادق بره الخط خالص مش تبع الكهنوت اليهودي ماشي فبيقول ايه اما الذين هم من بني لاوي الذين ياخذون الكهنوت لهم وصيه ان يعشروا الشعب بمقتضى الناموس اي اخوته من ضمن الناموس العهد القديم بقى الشريعه اليهوديه ان كاهن اليهود ياخذ العشور من الشعب مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم ولكن الذي ليس له نسب منهم اللي هو ملك صادق اللي ملوش نسب في الكهنوت خالص ده قد عشر ابراهيم هو عاوز يقول ايه الكهنوت اليهودي كله دفع عشوره من خلال جد ابراهيم لملك صادق فاهمينها ولا صعبة نقولها تاني احنا لقينا ان الكهنوت اليهودي كله ابتدى عند لاوي انما في قبل لاوي يعقوب اسحاق ابراهيم إبراهيم قدم عشوره وعشور ولاده لاوي ده لسه خلية في جسم أبونا إبراهيم لسه ما شافش الدنيا ساعتها واخدين بالكم يعني يعقوب لسه ما كانش اتولد حتى فلاوي ده هيطلع من صلب أبونا إبراهيم والكهنوت اليهودي هيطلع من صلب أبونا إبراهيم فإذا كل الكهنوت اليهودي انحنى في إبراهيم أمام ملكي صادق وكل الكهنوت اليهودي هو ذاته قدم العشور قدام ملكي صادق هو كل ده عشان يقول انهي كهنوت اعلى فاهمين اصل هو بيكلم يهود ما تنسوش بيكلم عبرانيين عاوز يقول لهم انتوا فرحانين بالكهنوت بتاعكم تعالوا اكلمكم على الكهنوت بتاعنا كهنوتكم ده وطى راسه قدام كهنوتنا كهنوتكم قد دفع العشور للكاهن بتاعنا رئيس الكهنة الأعظم المسيح له المجد الذي مثل بملك صادق في أول الزمان لما حط إيده على أبونا إبراهيم هي صعبة شوية بس حاولوا تركزوا أما الذين هم من بني ناوي الذين يأخذون الكهنوت لهم وصية أن يعشروا الشعب مقتضى الناموس أي إخوتهم مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم ولكن الذي ليس له نسب اللي هو المسيح بقى منهم قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد شابونا إبراهيم ده كبير اليهود اليهود لغاية النهاردة يفتخروا ان هم اولاد ابراهيم طب يا سيدي انتوا ابوكم الكبير قوي وطى راسنا وطى راسه لمسيحنا واخدين بالكم عشان كل ده يوري العظمة بتاعة المسيحية وأن الانتماء للمسيح أعظم جدا من الانتماء لإبراهيم ذاته اللي هو أبو اليهود فخر اليهود وبدون كل مشاجرة يعني في داعي نشد مع بعض كيهود ومسيحيين الأصغر يبارك من الأكبر مش متفقين طبيعي الكبير يبارك الصغير قال يعني من غير فصال دي ما فيهاش فصال وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا يعني كهنة اليهود دول شوية ناس بيموتوا هياخدوا العشور وبعد شوية هيدخلوا القبر أما هناك اللي خد العشور التاني ده ملكي صادق فمشهود له بأنه إيه حي إلى الأبد يقصد ما بيموتش كاهن كاهنة مسيحنا ما بيموتش إنما كاهنهم هارون ولا أولاده بيموتوا وهنا أناس مأوتون يأخذون عشرا أما هناك فالمشهود له بأنه حي حتى أقول كلمة إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم يعني إيه يعني لاوي اللي هياخد الأعشار من كل الأجيال بعد كده هو نفسه دفع عشوره من خلال جد إبراهيم يقصد كده لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملكي صادق يعني كان لسه جوه أبونا إبراهيم فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال عاوز بقى يشوف يقولها بالمنطق عاوز يقول ايه لو كان اليهودية تكفي والكهنوت اليهودي يكفي لتأدية الغرض ولتبرير البشر إذا الشعب أخذ الناموس وكان في ناموس طبعا ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون استنى شوف هو عاوز يقول ايه هو عاوز يثبت ان اليهودية تقف عند المسيح وتوطي راسها وتبتدي بقى الحياة المسيحية والعهد الجديد والكهنوت الجديد فبيقول لو كانوا الكهنة بتوع العهد القديم مأديين الغرض طب ليه داود بالروح القدس قال أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق ما كان يقول له أنت كاهن بلاش إلى الأبد على رتبة هارون كبير كهنة أكبر راس في اليهود في كهنة اليهود إنما لأن داود بالروح القدس حس أن الكهنوت اليهودي عاجز مش قادر يبرر الناس مش قادر يصلح أخطائهم مش قادر يقدمهم لربنا مش قادر يورث لهم السماء واخدين بالكم فهو عاوز يثبت عجز الكهنوت اليهودي وقوة كهن... كهنوتنا في المسيح فبيقول لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا يعني إيه كان النظام كده لما يجي ملك بدل ملك يغير القوانين أو الدستور كان النظام كده زمان فبدل الكهنوت هيتغير من أساسه يبقى النظام كله والشريعة والناموس هتتغير كلها فهو كل ده عشان يهد في الناموس الحرف بتاع اليهود ويقول ده ما يوصلش إذا كان الكهنوت اليهودي عاجز فالناموس اليهودي عاجز وإذا كان الكتاب بيكلمنا عن كهنوت جديد إلى الأبد يبرر يبقى لازم معاه ناموس حياة جديد ملوش دعوة بالناموس اليهودي لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا هيشرحها خلاص آخر سطرين صدقوني وهسكت خالص مش هتكلم تاني لأن الذي يقال عنه هذا الذي يقال عنه هذا يعني اللي اتقال عليه ملكي صادق ده اللي اتقال عليه شبه ملكي صادق ده اللي هو ربنا يسوع بقى كان شريكا في سبط آخر تعرفين المسيح من سبط ايه سبط يهوذا عمر ما طلع كاهن من سبط يهوذا بره الخط خالص مسيح قصد ما يجيش من لاوي فاهمين مع ان لاوي كان ارقى سبط من الناحية الروحية ليه ده سبط الكهنة انما ربنا يسوع طلع من يهوذا اللي يطلع منها الملوك كان ما يطلعش منها الكهنه ابدا فربنا يسوع لما جه اختار يجي من سبط ملوش في الكهنوت خالص عشان جاي بنظام جديد اساسا بكهنوت جديد مش بن- فاهمين فيقول الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح يعني ما حدش منهم كان كهن فإنه واضح أن ربنا مسيح له المجد قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن آخر يعني تبان أكتر في كلمة داود لما قال أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق كده الصورة تكتمل ما يطلعش من لاوي يطلع من سبط تاني ويتقال له أيوة هو أنت بقى الكاهن اللي تدوم إلى الأبد اللي على شكل ملك صادق مش على شكل هارون اللي تبارك إبراهيم وولاد إبراهيم عبر الأجيال كلها اللي تاخد عشور البشر كله اللي كل كهنة اليهود يوطوا راسهم قدامك قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية يعني ايه انتوا عارفين الكاهن لما كان يترسم الكاهن اليهودي نفس النظام عندنا يوقفوه وي- ويتعهد انه طول حياته يقوم بمهام الكهنوت الى ان يموت ميزة واخدين بالكم لانه هيموت انما ما فيش وصية جسدية المسيح له المجد ما عندوش عهد الى ان يموت لانه لن يموت فبيقول بل بحسب قوة حياة لا تنتهي لا تزول فالمسيح يتعهد ان يكون كاهن الى الابد فاهمين ازاي؟ عشان كده نحن ليس لنا الا كاهن واحد هو مسيحنا احنا بقى وكلاء واخدين بالكم عشان تفهموا لان واحد هيقول امال انتوا بتعملوا ايه لا احنا وكلاء عنه بولس قال التعبير ده ثم يسأل في الوكلاء ربنا حاسب كل وكيل إنما مين اللي بيقدس القداس المسيح مين اللي بيعمد المسيح مين اللي بيدي الروح القدس المسيح مين اللي بيمنح الغفران المسيح ليس لنا إلا كاهن واحد لأنه لا يموت وكاهننا ليس يهودي ولا يخضع لناموس اليهود ولا يبشر بفرائض جسدية وإنما له ناموس جديد ناموس العهد الجديد شريعة الحب ووعد الحياة الأبدية لإلهنا كل مجد وكرم الأبد